أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا يقول الله نزل به الروح الامين على قلبك هذا القران الكريم المبين انزله الله عز وجل لتتطهر به القلوب ولتزكو به النفوس يا جماعه ايه الآية اللي بتنزل على قلبك لتطهر هذا القلب ليجل هذا القلب ايه الآية اللي فعلا بلسم قلبك كان مالك بن دينار يقول يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم القرآن عمل فيكم ايه إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض فإن الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش أي المكان اللي فيه قذر خدوا بالكم المعنى ربنا بينزل المطر على أرض الأرض دي فيها بعض القذرات فتكون فيه الحبة والحبة في الأرض فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر الحبة في الأرض والأرض فيها بعض القاذورات ينزل المطر الحبة تهتز وتخضر رغم ان فيها واللي حواليها حاجات كتير ممكن تفسدها هو ده قلبك وهو ده القرآن فإذا نزل القرآن على قلب القلب ده مليان رواسب جاهلية القلب ده مليان دنيا القلب ده مليان من أثر الذنوب والمعاصي بقى عليه ران وتشتكي وتقول مش لاقي قلبي وتشتكي وتقول قسوة قلب وتشتكي من آثار الذنوب اللي على القلب فبيقول إذا كان المطر ينزل على الحبة تخضر القرآن بينزل ما بيطلعش ليه معاني الإيمان من قلبك فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم أين صاحب الصورة اللي حافظ الصورة حتى أين صاحب الصورتين ماذا عملتم فيهما احنا محتاجين ان احنا نتداوى بهذا البلسم ونحسن التداوي به هي المشكلة ايه ما كلنا بنسمع قرآن وممكن اغلبنا بتمر عليه يعني آيات من القرآن سواء يسمعها من إذاعة القرآن يسمعها من شريط يقرأ في مصحف المهم بيتعامل مع القرآن بس هو ما بيحدث الأثر ده ليه يا من تشتكي الشهوة يا من تشتكي الذنب تعتاده الفينة بعد الفينة يا من تشتكي تعسير الحال يا من تشتكين من ضعف الإيمان والله ثم والله ليس ثمة علاج أنفع من القرآن بس هو إزاي بيعرف يتداوى الآية دي بتاعتي الآية دي بتكلمني الآية دي لازم يجل لها قلبي ويهتز البداية إيه اسمع صح وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو اسمع صح الموضوع يتحل شوفوا ربنا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة بدأ بالسمع حاسة السمع دي لو انت بدأت تسمع صح وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له بصوا ما يقولش فاسمعوا له لا تكلف استمع يعني انت قاعد كده بتسمع في فرق ما بين السمع وبين الاستماع بسمع وخلاص ممكن يكون سماع عابر كده انما استماع بدأ يتكلف بدأ يديلها ودنه فاستمعوا له وبعد شوية بدأ يدخل في مرحلة التركيز التام وأنصتوا يحصل ايه ساعتها لعلكم ترحمون تنزل الرحمة تلاقي نفسك بقيت في حال تاني هو الموضوع ببساطة كده استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لما بيستمع بيؤثر أكيد الاستماع ده على قلبك تعال اضرب لك النهاردة مجموعة من النماذج لبعض السلف وكيف أثر سماع القرآن فيهم كان سماع القرآن من فم النبي يا اللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمناه يوم القيامة بالله عليك ده النهاردة انت لو قعدت كده تضرب اسماء المشايخ اللي هو انت بتحب تسمع لهم قوي تقول ياه ده الواحد لو يسمع صوت فلان ويصلي وراه مش هيمل ابدا ولا ده يبقى ممكن يصلي معاه بالساعات صوته بيعجبك وبيأثر فيك امال لو كنت سمعته من صوت النبي كان هيبقى عامل ازاي كان قلبك هيعمل لها ازاي دي قرآن ربي ويخرج من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده يبقى طعمه ازاي ده ده يعمل ايه جوايا ده لذلك أسلم جبير بن مطعم بسماع آي من فم النبي محمد الحديث في الصحيحين عن جبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كافرا يقرأ في المغرب دخل البص لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وبيصلي في المغرب بالطور بسورة الطور فما سمعته هو بيقول اهو فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه الصوت ده عمري ما كنت سمعته قبل كده ايه الصوت الجميل قوي ده صوت النادي ولا في بعض ألفاظه القرآن طالع وانت بقى هتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشاكل في التجويد ولا لا طبعا طالع من المخرج وطالع ما فيش احلى من كده فبيقول ما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه وفي بعض الفاظه فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون جبير سمع الآيات دي قال كاد قلبي أن يطير اسمعها بقى هو سمعها ازاي احنا بنسمع الصور دي هو قلبه كاد يطير واحنا قلوبنا ما بتطيرش خالص ليه دخلت اتفتح لها قلبه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون جيت كده لقيت نفسك طلعت كده ما تعرفش منين هي كده وخلاص ولا خلقت والخلق ده بقدرة خالق سبحانه انت مخلوق ولا ولا خالق مخلوق مين اللي خلق هو سبحانه وتعالى يعني ما ينفعش نقول الطبيعة بتخلق ما ينفعش تبقى جت كده فبدأ يقول اه صح ما هي كده يا كده يا مخلوق يا خالق وانا مش خالق يبقى انا مخلوق مين اللي خلقني ام خلقوا السماوات والارض اللي خلقني اللي خلق الكون العظيم ده اللي خلق هذه السماوات وهذه الاراضين بل لا يوقنون اعظم مفتاح لليقين التفكر لما تقعد كده تسرح وتتأمل وتتدبر يزيدك ده يقين عشان كده قال بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ومين اللي بيديك الرزق ومين المهيمن على الأمر ومين اللي بيدبر لك أمرك التساؤلات القرآنية دي جننته قال كاد قلبي أن يطير طب ما طالما هو الخالق وهو الرازق وهو مدبر الأمر بتفوض أمرك لغيره ليه بتفكر إن مصلحتك في قانون غيره ليه تبقى المسألة كده فأسلم لها جبير عمر مرض لسماع آية الأثر في تاريخ دمشق عن جعفر بن زيد أن عمر خرج بالمدينة ليلا ومعه غلام له ومعه عبد الرحمن بن عوف فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه وهو قائم يصلي فوقف يسمع قراءته الصحابة كده القرآن بيتقري يروح واقف فوقف يسمع قراءته فقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال عمر قسم ورب الكعبة حق قسم حق أيوة إن عذاب ربك لواقع والله هيحصل ما له من دافع ويا ترى هينلني العذاب ده ولا مش هينلني وإيه يعني صك الأمان اللي عندي اللي مريحني قوي ان ربنا لن يعذبني وانا قائم على المعاصي دي عمر بيفكر فيها كده فقال امضي لحاجتك فاستند الى حائط قال لهم امشوا خلاص نسيبنا من المكان ده وهو يتحمل على نفسه فاستند الى حائط فمكث مليا فقال له عبد الرحمن امضي لحاجتك يلا بينا فقال ما انا بفاعل الليله اذ سمعت ما سمعت مش قادر مش قادر اتحرك مش قادر بعد ما سمعت ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال فرجع الى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه عمر مرض بسماع آية من القرآن حد مننا بيحصل له حاجة من الكلام ده خالص ما هو ما بيتفتح لهاش ما بتفهمهاش ما بتعملش عليها الإسقاط بتعمل إسقاط خارجي ايه الإسقاط الخارجي ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم القيامة بقى ربنا يرحمنا ويعزنا ويحفظنا من هذه الفتن لكن ما بتقولش اه هي ممكن دلوقتي تنزل علينا صاعقة من السماء يا شيخ ما بلاش الكلام ده ايه دي صاعقة من السماء و... وليه يعني لا لا لا ربنا هيحفظنا ان شاء الله ما بتخطرش ببالك اصل انت لو خطرت ببالك هتبتدي تقول قائمة الذنوب بتاعتك فتعمل حاجة دي تروح شايلها من دماغك خالص الاسقاط ده علماء النفس بيقولوا هما ثلاث حاجات عشان بس الحتة دي انا عايز اقولها علشان موضوع سماع القرآن ده وعدم تأثرنا بيه بيقولوا ثلاث حاجات بيعملها بيسموها خطوط الدفاع النفسية أنا قاعد أتكلم وأقعد أقول لك الذنب وأثر الذنب وعقوبة الذنب وصلح حالك تروح أنت عامل حاجة من ثلاثة يا إما تعمل إسقاط خارجي أدي أول شيء يعمل إسقاط خارجي يقول لك مش أنا حتى لو الكلام هو كأنه بيتكلم عن فلان الفلاني وهو عارف من نفسه فيقول لك اه يا اخي سبحان الله في ناس كتيرة قوي بتعمل حاجات صعبة جدا ربنا يعزنا من المشاكل دي كلها اه يعني بره مش انا اه احنا وحشين ما قلتش لا بس يعني مش للدرجة دي علشان ينفضها من دماغه علشان ما يستجيب لهاش لانه لو استجاب لها يبقى هتعمل له صداع في دماغه تاني حاجة يشوه الهدف الجيد يعني ايه يشوه الهدف الجيد لما تيجي تقول له دلوقتي ال- انت لازم تصلح حالك علشان الجنة وعشان كذا وعشان كذا مش مهم دلوقتي التضحيات وان انت تضحي بشيء من الدنيا علشان فيبتدي يقول لك يعني انت عايز ايه انت عايز في الاخر خالص تكهرب لي حياتي انت عايز اعمل كذا وكذا مش هينفع الحياة بالشكل ده ده بالعكس الحياة بالشكل اللي انت عايز بتقول عليه ده كلها نكد وكلها مشاكل انا هقعد طول ال- الوقت معيش فلوس ومعيش مش عارف ايه وابقى تحت ضغوط نفسية ويمكن يحصل لي حاجة ويمكن ابتلى الزمن ده م- ما ينفعش فيعمل ايه يشوه الهدف ده انا لو التزمت آه، هتلم فلا يشوه الهدف الجيد اللي هو الالتزام ويعمل التالتة بقى العكس يجود الهدف السيء ويقول لك وماله يعني لما ابقى انا كده ومستور وحالي تمام بس يعني شوية الحاجات دي ابقى اظبطها لا الحاجات دي بتفسد عليك حالك المعاصي دي بتعمل فيك كذا وكذا يعني هو انا كنت اول ولا اخر يجود ده علشان خاطر الكلام ما ينزلش عشان ما يستجيبلوش هما ثلاث حاجات كده فعشان كده القرآن ما بينزلش تسمع الآيات دي أنا كنت بقول زمان وأقولها إنه يمسك يا أيها الذين كفروا لا لا لا أعوذ بالله كفروا إيه إحنا برضو كفروا لا مش كده خالص إن المنافقين في الدرك الأسفل لا لا لا لا لا لا, لا. لغاية كده لا مش درك أسفل وكلام من ده إحنا مش تبعنا طب يا أيها الذين آمنوا وإحنا برضو وش إيمان إحنا ما فيناش خالص يعني لا ده ولا ده ولا خلاص يبقى إيه بقى قرآن إيه ده لا أنت من المؤمنين ولا أنت من المنافقين ولا أنت من الكافرين فخلصت المشكلة عشان كده هم بيسمعوا بطريقة وإحنا بنسمع بطريقة ذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب التخويف من النار أن أبا بكر ابن عياش قال صليت خلف الفضيل بن عياض صلاة المغرب وإلى جانبي علي ابن الفضيل الفضيل بيصلي وابنه وراه فقرأ الفضيل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم قال فلما بلغ لترون الجحيم سقط علي مغشيا عليه وبقي الفضيل لا يقدر أن يتجاوز الآية كل ما يجي يكمل يروح قايل لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم ثم صلى بنا صلاة خائف قال ثم رابطت عليا فما أفاق إلا في نصف الليل قعد مغمى عليه مغشية عليه من صلاة المغرب لغاية نص الليل ألهاكم التكاثر سمعناها كم مرة دي بقى وحافظينها وعارفينها جت كده قعدت تقول ألهاكم التكاثر الدنيا والتزيد في الدنيا ويبقى عندك المال تتكاثر في الأموال والأولاد ومتاع الدنيا ألهاكم أمال هو إيه اللي مضيعنا ما هو ده اللي واكل دماغنا ما هو ده اللي مضيع حالنا مع ربنا الدنيا اللي في القلب ألهاكم التكاثر بعدين حتى زرتم المقابر تقعد طول الدنيا كده آه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين أي في حب اثنتين حب الدنيا وطول الأمل هيبقى عنده سبعين سنة وبيفكر برضه في أحلام في الدنيا برضه يجوز الأولاد برضه يفرح بالأحفاد برضه يجيب بيت غير البيت برضه ي... برضه برضه هي كده ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ساعتها بقى ينقطع أمله حين يلقى الغيب حتى زرتم المقابر فيقول الله كلا سوف تعلمون هتعرف والله هتعرف ثم كلا سوف تعلمون يلي غافل عن هذه الحقيقة يلي غفلة عن هذا المصير كلا لو تعلمون علم اليقين لو العلم اللي انت بتتعلمه يا طالب العلم ويا أخ ويا ملتزم ويا من تعرف شيئا عن طريق الله لو تعرف بجد لكنت شفت قدام عينيك في كل خطوة بتخطوها جنة ونار لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وسوف نراها عين اليقين وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية الكل سيرد النار يردها من على الصراط فمنهم من يكب فيها ويكردس فيها ومنهم من يجتازها في لمح البصر ليدخل الجنة الآية حستها علي بن الفضيل وصل له المعنى ده فخر مغشيا عليه وقال حميد الرواسي والأثر في الحلية كنت عند علي والحسن ابني صالح ورجل يقرأ أنا عايزكم اللي معاه ورقة والقلم الإخوة والأخوات يكتب الآيات دي عشان لما تعدي عليه في الورد ولا حاجة يفتكر ان في ناس كانت بتفهمها بطريقة يمكن قلبه يتحرك بيقول كنت عند علي والحسن بن صالح ورجل يقرأ لا يحزنهم الفزع الأكبر طب دي كويس المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر فالتفت علي إلى الحسن وقد اصفر واخضر بصوا لبعض بصوا لهم جابوا ألوان اصفر واخضر فقال يا حسن إنها أفزاع فوق أفزاع رعب يوم الرعب فاهم يعني إيه لما ربنا يصف شيء فيقول لا يحزنهم الفزع الأكبر مفيش بعد كده رعب مفيش بعد كده فزع مفيش بعد كده هول مفيش بعد كده خوف قال له إنها أفزاع فوق أفزاع قال ورأيت الحسن أراد أن يصيح لما قال له الكلمتين دول كان هيصرخ فجمع ثوبه فعض عليه حتى سكن فسكن عنه وقد ذبل فمه واخضر واصفر لا يحزنهم الفزع الأكبر اللهم نجنا من يوم الفزع الأكبر قلوبهم بتستجيب فالآية بتنزل تفتح القلب وقال عبد الرحمن بن عجلان بت عند الربيع ابن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية قام الليلة كلها بالآية دي وغلبه بكاء شديد كل ما ي- يجي يقول يكمل يحس بالمقام ده واحنا مش من الذين اجترحوا السيئات وقال ايه اجترحوا ما قالش الذين عملوا السيئات الذين فعلوا السيئات الذين خالفوا ووقعوا في المنكرات لا لا لا جرحت نفسك وقعت نفسك في جراح المعاصي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ده هيبقى زي ده مش ممكن ده يبقى زي ده سواء محياهم ومماتهم مش عايز تعاقب على المعاصي مش عايزة تعاقبي على الذنوب حسب ان الذنوب هتعدي من غير عقاب من يعمل سوءا يجزى به علينا بالتوبة عشان احنا مش حمل عقوبة من عقوبات المعاصي سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال معمر صلى إلى جنب سليمان التيمي بعد العشاء الآخرة بصوا بقى عشان نتعلم دروس عملية من السلف الراجل صلى صلاة العشاء فبيقول فقام واحد من الصالحين اسمه سليمان التيمي فقام يصلي قام يصلي في المسجد النافلة فسمعته يقرأ تبارك الذي بيده الملك اشمعنى علشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود وللحديث حكم الرفع أنه قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر قال ابن مسعود وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب فالسلف كانوا يعملوا كده كلام عملي اهو تصلي لو انت حافظ تبارك لو مش حافظها من المصحف وتعتدها تصلي العشاء تروح نصلي بيها على طول ولو في المسجد في البداية علشان تتعود على الموضوع ده فسليمان التيمي قام يقرأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال فلما أتى على هذه الآية فلما رأوه زلفة سيئت وجوه سيئت وجوه الذين كفروا قال بقى هو أنا حيسود وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه سيئت وجوه الذين كفروا يا ترى لما حشوف النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى حبقى فرحان ومقبل عليه وهو حيتلقاني بالبشر والفرح ولا حيقول لي إليك عني قد بدلت بعدي وغيرت سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون الحقيقة اهي الحقيقة بقت قدام عينيك اهي يا ترى ساعتها هبقى مسود الوجه ولا فرحان ومستبشر برحمة ربنا عليا فأخذ سليمان التيمي يرددها حتى خف أهل المسجد الناس مشيت فانصرفوا قال فخرجت وتركته قاعد سمعه بيقرا الآية ويعيدها ويزيد ويرددها ويكررها قال وغدوت لأذان الفجر قرب الفجر خدت بعضي عشان أصلي الفجر فنظرت فإذا هو في مقامه واقف في نفس المكان وإذا هو يقول فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا صلى بها من العشاء إلى الفجر كانوا بيعرفوا ازاي ده قلوبهم لما قلبه حس بالآية ما هو قاعد يقرأ تبارك ويمكن في تبارك بعض الآيات اللي ممكن تكون أشد من دي لكن سبحان الله تقف معاه للآية دي الآية دي هي اللي دخلت فلما قلبه حس بيها أخذ يرددها ويرددها ويرددها وتفاعل معها هو ده بيعرف يطبب قلبه صح قرأ صفوان ابن محرز المازني هذه الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما عملش بقى الإسقاط الخارجي وقال لك سيعلم الذين ظلموا الكفرة طبعا المشركين عبدة الأوثان الناس اللي مش كذا قالوا وهل منا من لم يظلم وهل منا من لم يظلم نفسه وهل منا من لم يظلم غيره يلي ظلمت زوجتك يلي ظلمت جارك يلي ظلمت صديقك أو قرينك يلي وقعت في أدنى الظلم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لما تحس ان انت ظالم لنفسك بارتكاب المعاصي الصحابة سمعت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قالوا ومن منا لم يظلم نفسه شوفوا هم بيفهموا ازاي واحنا بنفهم ازاي وقرأ عمر بن ذر هذه الآية اهي الآيات اللي حافظينها أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يعني ايه أولى يا جماعة اوعى تكون أولى يعني أفضل ليك أو أحسن ليك الأولى أن أنت تعمل كده لا لا لا أولى يعني ويلا لك بعد ويل ويل لك يتوعده بشدة الوعيد فعاد يقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال يا رب ما هذا الوعيد شوفوا بيفهموا عارفين ان هم دلوقتي بيكلموا ربنا فربنا بيقول أولى لك فأولى الويل لك الويل ثم الويل لك قال يا رب ايه الوعيد ده ايه التهديد الشديد ده يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم وكان إذا قرأ مالك يوم الدين الفاتح كان يقول يا لك من يوم يا لك من يوم ما أملأ ذكرك لقلوب الصادقين ذكر يوم الدين ملأ قلوب الصادقين فلما بيتكلموا ايه اعظم هدف في حياتك الجنة تطلع على طول خايف من ايه من نار مش خايف من رزق في زمن الغلاء لا هو اول حاجة خطر بباله ايه اللي ترسخ جوه يوم الدين يوم الحساب وقال ابو المليح قرأ يوما ميمون ابن مهران وامتازوا اليوم ايها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون هيبقوا مميزين هيبقوا معروفين هيبقوا معلمين بعلامات يا ترى هتتعلم وهتبقى في أنهي صنف من المجرمين ولا من الصالحين هيتقلك وانت في يوم الحش اركن هنا جنب أقرانك اللي كانوا زيك اللي كانوا أمثالك من المجرمين ولا من الصادقين وامتازوا اليوم أيها المجرمون فرق لها ميمون حتى بكى ثم قال ما سمع الخلائق بعتب أشد منه قط ده عتب مر أوي وعقاب شديد أوي وامتازوا اليوم أيها المجرمون وقال القاسم ابن أبي أيوب سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية بضعا وعشرين مرة شفتوا التكرار الآية تاني وتالت ورابع حسها يا قلب بقى اتفتح لها يا قلب حس يا نفس بيقول سعيد بن جبير قعد يقرأ آية أكتر من عشرين مرة ايه بقى آخر آية نزلت من القرآن اللي هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تاني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى فكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا رب هون علينا هذا اليوم يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب فأخذ يقرأها ويرددها يطهر بها قلبه وقال إسماعيل الطوسي بينما نحن نصلي ذات يوم خلف الإمام ومعنا علي بن الفضيل فقرأ الإمام فيهن قاصرات الطرف فلما سلم الإمام قلت يا علي أما سمعت ما قرأ الإمام سمعت سورة الرحمن وذكر الحور العين سمعت الآيات النهاردة قال ما هي قصدك أنهي آية قال فيهن قاصرات الطرف هتبقى بتبص عليك انت بس مفيش غيرك انت الرجل الأول والأخير في حياتها الحورية وحور مقصورات في الخيام بتاعتك انت بس عاكفة عليك بس قال شغلني ما كان قبلها حر ايه يا عم خلينا في اللي قبليها قال وأي شيء قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بيقول له انت قاعد تفكر لي في الحور شوف اللي قبلها بيقول ايه يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران شوف العذاب في النار هيبقى عامل ازاي ومن يطيق ذلك غمس في النار تذهب نعيم أنعم أهل الأرض من أهل النار في ناس كانت عندما تسمع القرآن يحصل لها حالة كده في ناس مذكورين في السلف سمع القرآن فصعق أغمى عليه وبعضهم مات بسبب سماع آية من القرآن فالعلماء اتكلموا في الكلام ده قالوا طب يعني ما الصحابة ما حصل لهمش الكلام ده يعني اللي جم بعد الصحابة أحسن من الصحابة أمال ده إيه ففي ناس شنعت عليهم جد وقالت دول على غير هدي النبي محمد ودول متكلفين ودول بالطريقة دي مبتدعة لأن دي مش سنة النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وما حصلوش حاجة من دي والصحابة سمعوا القرآن أقصاها اهو سيدنا عمر مرض لكن ما أغشيش عليه وأغمي عليه ومات من سماع آية ما حصلش أمال إيه الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية ليه في مجموع الفتاوى الجزء ال11 صفحة رقم 8 ليه كلام جميل قوي في المعنى ده بيقول إيه خلاصة الأمر قال الواحد لو كان التصرفات دي مغلوبة عليه فهذا لا ينكر عنه بيعمل حاجة مش في طاقته وهذا من ضعفه لا من قوته هو أضعف من أنه هو يسمع مش معنى أنه هو مات بسبب سماع آية أنه هو أحسن من الصحابة بس هو من ضعفه حصل له حالة الهلع والخوف الشديد دي فمات بسببها أما إن كان الحال غير ذلك فهو ده المحظور واحد بيتكلف بقى ويعيش ويقول لك لازم بقى قشعريرة الجسم بقى ويحصل لي مش عارف ايه ويبتدي يترج ويحاول ان هو يوصل للمرحلة دي ويرجرج في نفسه بقى كده وي وي وي لغاية ما توصل له المرحلة دي فهذا على غير هدي النبي محمد دي بدعة ما ينفعش الكلام ده عشان كده كان السلف يشددون جدا في هذا الأمر ويقولون أن هذا ليس على هدي النبي محمد عامر ابن عبد الله بن الزبير بيقول جئت أبي جه لعبد الله بن الزبير فقال أين كنت قال كنت عند قوم ما رأيت خيرا منهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله دخلت المسجد لقيت ناس ما فيش أحسن من كده يذكرون الله فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله فقعدت معهم فقال لا تقعد معهم ما تروحش تقعد مع الناس دي تاني ليه يا عم ده احنا بنذكر ربنا وبيحصل لنا كذا نظام بقى الناس اللي بتقعد حضارات والناس اللي بتحصل لها مش عارف ايه والمجذوب بقى والحالة وموضوع شادد قوي واللي شاف بقى النبي والنبي حضر دلوقتي والكلام ده يعني فقال لا تقعد معهم فمش داخله في دماغ عامر ليه ما اقعدش معهم قال فراى كانه لم ياخذ ذلك فيا مش داخله في دماغي فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ورأيت أبا بكر ورأيت عمر يتلون القرآن فلا يصيبهم هذا أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر فرأيت أن ذلك كذلك فتركته هو ده الحال ده من الضعف ليس من القوة وعندنا شاهد على هذا الأمر الأثر في الحلية قال أبو وائل خرجنا مع عبد الله بن مسعود خدوا بالكم عبد الله بن مسعود ده إيه صحابي ومعه الربيع ابن خيثم اللي احنا لسه ذاكرين عنه بعض أحواله دي فمررنا على حداد الربيع مع عبد الله بن مسعود وماشيين مروا على حداد فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار فقعدوا يبصوا على الحديد قوي جه في دماغهم ايه على طول بص النار بتعمل ايه بتسيح الحديد ازاي امال النار دي لما هتبقى فيها ابدان واجساد ودم ولحم هتبقى عامله ازاي فاخذ عبد الله ينظر الى حديده في النار فنظر اليها الربيع فتمايل فسقط الربيع شافها راح اغمى عليه في ساعتها فمضى عبد الله عبد الله بن مسعود راح ماشي الله يعني عبد الله بن مسعود الكلام ده ما أثرش فيه والربيع هو الأخشع لله من ابن مسعود فبيقول فمضى عبد الله حتى أتينا على أتون على شاطئ الفرات على شاطئ الفرات ناس مشعلين حطبوا نار فلما رأى عبد الله النار تلتهب قرأ هذه الآية إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا النار تبقى بعيد وأول ما تقترب من المشهد مشهد الصراط إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا مش بنقول يوم الفزع الأكبر صوت يفزع صوت النار وهي تنادي هل من مزيد فلما قرأ عبد الله بن مسعود الآية صعق الربيع فاحتملناه فجئنا به إلى أهله قال ثم رابطه إلى المغرب فلم يفق فرجع عبد الله إلى أهله ولا حصل له كده ولا جرى له حاجة من الكلام ده ليه بقى ادي قوة الصحابي وادي ضعف التابعي ان الصحابي يعني الصحابي ما بيحسش لا لا بس هو طريقة تعبيره مختلفة التاني يسمع الآية يقع على طول دي تدخل وتؤثر وتسيب الأثر أكتر وما يبانش الكلام ده إلا في الخلوات مع رب العالمين كتير حصل لهم بقى المواقف دي واحنا فهمنا دلوقتي انه اللي بيحصل له حاجة من الكلام ده يبقى ايه الامر لو كان غالب عليه يبقى لا ننكر عليه ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة قال الحارث ابن سعيد كنا عند مالك بن دينار وعندنا قارئ يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها فجعل مالك ينتفض حاسس ان الارض هتتزلزل دلوقتي وما تتزلزلش ليه ونحن مصرون مقيمون على المعاصي حاسس هو كده هو بيفهمها كده اذا زلزلت الارض زلزالها فاخذ ينتفض واهل المجلس يبكون ويصرخون حتى اذا انتهى القارئ الى قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قالوا دي من أخوف وأرجى آيات القرآن يا جماعة ذرة مثقال ذرة اللي هيعمل حاجة قد كده الكلمة لا يعطي لها بالا بص بص يعني ما تتحسبش في زمان الفتن ده تصرف تصرف كده اه يعني بس مش زي يعني الناس اللي بتنتهك الحرمات ذرة قال الله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال فجعل مالك والله يبكي ويشهق ويبكي ويشهق حتى غشي عليه فحمل بين القوم صريعا وك- وفي صفة الصفوة أيضا قال صالح المري قدم علينا ابن السماك مرة فقال أرني بعض عجائب عبادكم الراجل ده راجل من الصالحين نزل على بلد فأول ما دخل استقبلوا بعض الصالحين فقال لهم ما تقولوا لنا كده يا الناس اللي عندكم العباد ايه أعجب حاجة عندهم قال فذهبت به إلى رجل في بعض الأحياء في خص له فاستأذنا عليه فدخلنا فإذا رجل يعمل خوصا شغال في الخوص فقرأت إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون متخيل الموقف؟ إذ الأغلال في أعناقهم متسلسلين والسلاسل في أعناقهم تحيط رقابهم إذ الأغلال في أعناقهم مسلسلين والسلاسل يسحبون ويتشدوا كده من السلاسل دي الأغلال دي اللي كانت على رقابهم ويتشدوا هكذا يزحف إلى النار في الحميم ثم في النار يسجرون ثم يوضعون في النار وتغلق عليهم النار فالنار سجن نسأل الله العافية في الحميم ثم في النار يسجرون فلما سمع هذا الرجل الخواص الآية شهق وإذا هو قد يبس وخر مغشيا عليه وقيل لورقاء ابن إياس كان سعيد بن جبير يصنع كما يصنع هؤلاء الآئمة واحد بيسأل فبيقول له سعيد بن جبير لما كان بيقرأ كده القرآن ويصلي بيكم كان بيعمل زي الناس دي الذين يطربون ويرددون اللي واخدين القرآن بقى زي الأغاني كده بيحسن الصوت آه زينوا أصواتكم بالقرآن بس يعني شغله الشاغل إنه يعمل يعني يبقى صوته بشكل معين عشان الناس تستحسن هذا الأمر قال معاذ الله أبدا ما كانش يقرأ كده أبدا إلا أنه كان إذا مر على مثل هذه الآية إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يمدها شيئا لما يقراها ما تتقريش كده دي ما تعديش عليك في الورد وتروح قايل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون لا لا لا لا لا لا لا اهدى اسمع سمع قلبك قل لها يا نفس اسمعي إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ويمد بها صوته تمدها كده عشان تحس بيها قوي وقلبك يحس بمعناها قوي هو ده هدي السلف وقرأ أحدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد والله محتاجين نتوب من قلة خوفنا من ربنا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد آه يا رب اللهم أمنا يوم الخوف ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد فشهق لها عابد شهقة حتى بدر الدم من منخريه وخر مغشيا عليه الآيات دي سمعها قلبك حسسها لقلبك يمكن قلبك يرق ويلين لذكر الله وسمع أحدهم قارئا يتلو إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون فتمايل أول ما سمع الآية إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون قالوا والعصاة اللي زي حالتنا يتسموا إيه يتسموا مجرمين أما اللي يتسموا إيه قال يعني الآية بتكلمني فتمايل إن المجرمين في عذاب جهنم في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أي معذبون مسجونون لا يفتر عنهم ما بيهداش العذاب ما بيهداش ما بيجيش عليهم لحظة تبقى فيها هدنة من العذاب لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون معذبون فكان على شط الفرات فلما سمعها سقط في الماء فمات وقال علي بن عبد الله كنا عند يحيى بن سعيد فلما خرج من المسجد خرجنا معه فلما صار بباب داره قام وقمنا معه فانتهى إلينا رجل يدعى الروبي فقال يحيى لما رآه ادخلوا فدخلنا فقال للروبي اقرأ واقرأ علي سورة على نحو سورة الدخان أو نحوها قال له قرأنا حاجة كده من الحواميم قال فقرأ حاميم الدخان فلما أخذ في القراءة نظرت إلى يحيى بن سعيد فإذا هو يتغير فلما بلغ إن يوم الفصل ميقاتهم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين صعق يحيى وغشي عليه وارتفع صدره من الأرض فتقوس ورفع صدره وكان قريبا منه باب فانقلب فأصاب الباب وقع فانقلب ضرب في ناحية الباب فغار صدره وسال الدم فصرخ النساء وخرجنا إلى باب الدار ووقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا ثم دخلنا عليه فإذا هو نائم على فراشه وإذا هو يقول إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين شوفوا الآية عاملة فيه ايه يعني حصل له كده واغشي عليه دخل ينام مش قادر قاعد يرددها إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ربنا هيفصل بيننا يوم القيامة يا ترى حنكون في أنهي فصيل قال علي فما زالت به تلك القرحة حتى مات وروى ابن أبي الدنيا بإسناد له أن صالحا المري كان يوما في مجلسه يقص على الناس فقرأ عنده قارئ هو بيد الدرس فقام واحد أرى قول الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يا بصوا الآية ومن منا لم تخن عينه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللي كان مبتلى بإطلاق البصر اللي كان بيشوف المنكرات والعورات اللي كان بيدخل على المواقع اللي كان يقترف هذه السيئات بعينه وأنذرهم يوم الآزفة هيبقى مرعوب إذ القلوب لدى الحناجر قلبه من شدة الرعب كأنه طار بقى عند حنجرته إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مرعوبين خايفين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وما فيش حد سينجدك من هذا إلا رحمة رب العالمين فلما قرأ القارئ هذه الآيات في مجلس صالح المري ذكر صالح النار وحال العصاة فيها وصفة سياقهم إليها وبالغ في ذلك فبكى الناس فقام فتى كان حاضرا في مجلسه وكان مسرفا على نفسه فقال يا صالح أكل هذا يوم القيامة فقال صالح نعم وما هو أكبر منه لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض المدنف لما يبقى واحد عيان ومش قادر يطلع صوته فيئن وصوته يبقى طالع كده بشق الأنفس فصاح الفتى يا لله يا الله وغفلتاه عن نفسي أيام الحياة وأسفاه على تفريطي في طاعتك يا سيدا وأسفا على تضييع عمري في دار الدنيا قال يا ده أنا ضيعت عمري ضيعت عمري في شهوات الدنيا يا شباب المسلمين اسمعوا الفتى لما سمع عن هول النار قال أنا فرطت وضيعت عمري يلي بتضيع عمرك في صحوبية يلي بتضيع عمرك في شلة تغويك وتبعدك عن رب البرية يلي لسه مش فاهمها صح وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال فاستقبل القبلة هذا الشاب التائب وعاهد الله على توبة نصوح ودعا الله أن يتقبل منه فبكى حتى غشي عليه فحمل من مجلس صالح وهو صريع فمكث صالح وأصحابه يعودونه أياما ثم مات فحضره خلق كثير فكان صالح يذكره في مجلسه كثيرا ويقول بأبي قتيل القرآن وبأبي قتيل المواعظ والأحزان فرآه رجل في منامه بعد موته فقال ما صنعت قال عمتني بركة مجلس صالح أهي دي المجالس يا جماعة يمكن ده رجائنا عند ربنا ان تنزل رحمة بواحد صالح موجود ربما لا يؤبه له الرحمة تعمنا كلنا بسببه او يختصنا الله عز وجل برحمة من عنده من غير استحقاق لأي حد مننا قال عمتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة رحمة الله قال الله ورحمتي وسعت كل شيء قتيل القرآن الآيات دي المفروض يبقى لينا كده آية يجل لها القلب آية تحرك قلوبنا يا من ابتليت بحب الدنيا اسمع لهذه القصة ذكر ابن رجب في كتاب لطائف المعارف أن رجلا من أشراف أهل البصرة راجل غني جدا كان منحدرا إليها في سفينة جاي للبصرة وفي اليخت بتاعه السفينة بتاعته ومعه جارية فشرب يوما حاطط بقى الخمر والجواري والحفلة معمولة على أحسن ما يكون بالنسبة له يعني فشرب يوما وغنته جاريته بعود لها وقعد بتغني ليه وكان معهم في السفينة فقير صالح فقال له يا فتى تحسن مثل هذا تعال هنا تعرف تعمل زي الجارية اللي بتعمله ده تعرفين بقى نظام الأغنية يعني أهو أي حاجة موت جديد ولا أي حاجة تعمل نجيب الراجل غلبان ده يقول أي حاجة قالت يا فتى تحسن مثل هذا قال أحسن ما هو أحسن من هذا قال كيف وكان هذا الرجل الفقير حسن الصوت فاستفتح فقرأ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فرمى الرجل ما بين يديه من الشراب في الماء وقال أشهد أن هذا أحسن مما سمعت فهل غير هذا يا فتى قال نعم فقرأ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها فوقعت في قلبه فرمى بالشراب في الماء وكسر العود ثم قال يا فتى هل ها هنا فرج طب في سكة طب في سبيل قال نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الرحيم فصاح هذا الرجل الغني صيحة عظيمة فنظروا إليه فإذا هو قد مات أصابته الرحمة في آخر عمره بسماع هذه الآيات يا إخوتا أصلحوا قلوبكم بآيات القرآن أصلحوا ما بينكم وبين ربكم بآية ينفتح لها القلب فيصلح الحال مع الله سبحانه وتعالى كالعادة أديك النقاط العملية علشان القرآن يدخل قلبك انت محتاج ايه اول حاجة محتاج تعظم القرآن القرآن يبقى في قلبك اعظم شيء كان السلف يكرهون ان يصغروا المصحف ما يقولوش مصيحف ما يقولش يعني مصحف صغير ما يقولش كده من تعظيمهم وكانوا يقولون عظموا كتاب الله وكان يوسف بن أسبط يقول من قرأ القرآن ثم أثر الدنيا فقد اتخذ آيات الله هزوا ما تبقاش تقرأ قرآن والقرآن بيقول لك قل متاع الدنيا قليل وانت تبقى بتسعى في متاع الدنيا الكثير يبقى انت بتستهزئ بالقرآن يقول فهو ممن اتخذ آيات الله هزوا لذلك إياك أن تعظم شيئا حقره القرآن حكي عن سفيان بن عيينة أنه قال من أعطى القرآن حقه فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن ألم تسمع قول الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى قال سفيان بن عيينة رزق ربك خير وأبقى القرآن القرآن خير وأبقى هو ده إنما غير كده يبقى هتبص على الدنيا وطالما حطيت في قلبك دنيا يبقى القرآن مش هيأثر في القلب يبقى لازم تعظم القرآن شقيق البلخي كان يقول عملت في القرآن عشرين سنة أنا قعدت أقرأ قرآن عشرين سنة لغاية ما فهمت الدنيا إيه عرفت الموضوع إيه هما كلمتين آدي آخرة موضوع القرآن كله فهمت أن القرآن ده بيقول لي إيه حتى ميزت الدنيا من الآخرة فأصبته في حرفين خلاصة القرآن عندي في أيتين وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى بس أي حاجة هحصلها من الدنيا وهيكون حظ النفس فيها ان انا عايز دنيا عايز دنيا وفي الاخر خلاص اضحك على نفسي واقول انا حاطط الدنيا في ايديا وهي في قلبي يبقى وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها خدت دنيا انما وما عند الله خير وابقى يبقى اسعى لايه اسعى لانهي سكه يبقى هو ده تعظيم القران يبقى تعتبر القران ده كنزك الحقيقي فلا تفرط فيه سيدنا عمر كان مره قدم خراج يعني جه النصيب اللي كان ياتي للدوله الاسلاميه من العراق فخرج الغلام اللي كان بيعمل مع سيدنا عمر فقعد يعد الإبل اللي جت فقال له ما شاء الله دول أكتر من اللي قالوا لنا عليه جت بزيادة فقرأ الفتى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال بس دي حاجة الواحد يتهنى بيها انه جالنا خير كتير هيفيد الأمة دي هيفيد الناس دي فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فقال عمر كذبت ليس هذا هكذا الآية دي مش في الحتة دي الآية دي تفهمها غلط طب ليه بس قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما نجمع يبقى مش بفضل الله وبرحمته إنما بفضل الله وبرحمته بالهدى والسنة والقرآن القرآن هو اللي تفرح به القرآن لو دخل يحفظك ويصونك فانا عايز اصون قلبك علشان ما تقعش في الفتن دي يبقى رقم واحد عظم القرآن اتنين اسمعه كأنك بتسمعه من ربنا كان محمد بن كعب القرزي يقول من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله كان سالم الخواص يقول كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة خذوا الوصفة دي في الختام كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة فقلت لنفسي اقرأيه كأنك سمعتيه من رسول الله اقرأ كده وتقول ايه لو ده بصوت النبي هيبقى عامل ازاي فبيقول فجاءت حلاوة قليلة فقلت لنفسي اقرأيه كأنك سمعتيه من جبريل قال فوجدت لها حلاوة أكثر من المرة الأولى قال فقلت لها اقرأيه كأنك سمعتيه حين تكلم الله به قال فازدادت الحلاوة كلها فالأنس بالله في شيئين في العلم والقرآن يا حبيبي في الله هل تريد الجنة هل تريد الفوز في سباق الجنة قال كعب الأحبار في قول الله والسابقون السابقون مين اللي هيسبق في سباق الجنة قال أهل القرآن إذ هم أهل الله وخاصته وجبنا العملي عايزين نضاعف ورد القرآن بتقرأ جزء خليهم اتنين لله ضعف وردك بتقرأ حزب خليهم جزء بتقرأ ربع خليهم ربعين بتقرأ صفحة خليهم صفحتين زود في تلاوتك للقرآن وكشكولك بقى وتروح كاتب آية استوقفتني الآية اللي دخلت قلبك ايه ويا سلام لو تحفظها آية وتصلي بها في الليل وتعمل بقى الكلام اللي احنا كنا قاعدين نقوله طول الدرس ده وتقعد تعيد وتزيد في الآية تقولها 100 مرة 200 مرة مش بالعدد هي باللي أثرها في قلبك والله لو تداويت هكذا بالقرآن لا ينصلح أمرك أسأل الله تعالى أن يطهر لنا قلوبنا اللهم طهر لنا قلوبنا اللهم طهر لنا قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل متعة القرآن جنة في صدورنا اللهم متعنا بالقرآن كل ساعة اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين